الطريق إلى الله way to Allah www.radiomaryam.com يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فقد قرأت كلمة لأويس القرني لعلها من أعجب ما سمعت بل من أعجب ما سأسمع طول حياتي قال أويس القرني لأعبدن الله في الأرض كما تعبده ملائكة السماء ياه في ناس ربنا رزقها علو الهمة في العبادة وإقبال القلب على الله للدرجة دي معقولة يا جماعة هو ده هدف درس الليلة هو ده هدف السلسلة دي كلها ان احنا نعبد الله في الارض زي ما عبدته ملائكة السماء ان احنا نحب الله في الارض زي ما احبته ملائكة السماء ان احنا نشتاق الى الله في الارض زي ما اشتاقت اليه ملائكة السماء ان احنا نخشى الله في الارض زي ما بتخشاه ملائكة السماء هدف درس الليلة ان قلوبنا يبقى وجهتها ومقصدها هو الله زي هدف ملائكة السماء بالظبط هدفنا عالي قوي يا جماعة هدفنا ان احنا نطهر قلوبنا من كل الشهوات اللي فيها وكل الامراض اللي فيها واحد هيقول يا ده موضوع كبير قوي انت عايز قلوبنا تنضف من كل اللي فيها انت عامل بالظبط زي واحد عايز يطهر بحر من كل الاعشاب اللي فيه هقول له باذن الله انتهره وباذن الله مش هيفضل في قلوبنا غير المرجان واللي قالت باذن الله سبحانه وتعالى خد الكلمه دي كلمه من كلام راجل من رجاله السلف قال جاهدت في قيام الليل سنه ثم استمتعت به عشرين سنه يا سلام يعني ايه يعني هتتعب شوية بس هتعيش ملك بعد كده يعني هتتعب شوية في بذر الايمان في قلوبنا يا جماعة بس بعد كده قلبك ده هيبقى جنة اه والله تصدق ان ربنا سبحانه وتعالى وصف قلوب السابقين الى الله بانها جنة قال تعالى ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة جنة طب لما قلب عبد يتشبه في جنة ليه هي ايه الجنة الجنة دي مكان في حوالي الف شجرة الف نوع شجر اهو ده قلب المؤمن اهو ده قلب السابق الى الله الف مقام من المقامات فيه يقين وفي الاخلاص وفي الصدق وفي الاخبات وفيه الانابة وفيه وفيه وفيه والجنة يا جماعة الشجرة ما بتلاقيش في الجنة شجر ملوش ثمار ولا ملوش ورق الشجرة شجرة فيها البهاء والثمار والازهار بتاعتها كذلك قلبك لما يبقى في مقام احنا فينا ناس ساعات تحس بايمان وساعات يروح الايمان ساعات تحس بيقين وساعات يروح اليقين ساعات تحس بنور وساعات يروح النور لا الجنة اللي قلبه جنة المقام راسخ وثابت فيها غير ان الجنة جت بعد ايه بعد تعب وبعد ما نظفنا الارض وبعد ما رويناها كل يوم في ناس بتروي قلوبها كل يوم لو انت بتروي قلبك كل يوم قلبك هيبقى جنة يعني ايه يعني مش هنسيب سكة هنوصل بها لربنا مش هنسلك فيها يعني ايه يعني باذن الله سبحانه وتعالى مش هنسيب ستار ممكن نسطل بيه قلوبنا عن نار جهنم في الاخرة او في القبر مش هنستتر بيه هنجاهد جهاد وهنجاهد عشان نوصل لربنا تضحية وهنضحي عشان نوصل لربنا باذن الله سبحانه وتعالى بس لو وصلنا لربنا فعلا يا سلام شوفوا كلمة زيد بن عمرو بن نفيل قبل ما يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه ويقول اللهم لو اني اعلم احب الوجوه اليك لعملته كمان يا رب لو عارف احب عمل بتحبه ايه كنت عملته لك يا رب لو عارف احب سلكة اسلكها عشان اوصل لك ايه كنت سلكتها لك ولكني لا اعلم يا شايف المرارة والالم اللي بينزف من كلمة لكني لا اعلم بيقول له ربنا مش عارف اوصل لك يا رب الكلمة دي لو عصرناها هننزل منها الم الدنيا كله يعني ايه يعني يا جماعة اكتر حاجة ربنا بيحبها وهي اللي احنا بنتكلم عنها انك تزين قلبك قلبك لنظر الله سبحانه وتعالى مش عايزين ابدا ابدا ننسى الكلمة اللي قالها ويس القرني كلمة عالية قوي لأعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكة في السماء اعلى كلمة سمعناها وعرفناها في علو الهمة اللي همته وصلت انه يسمع الصحابة ابو مسلم الخولاني لما كان يضرب يضرب نيم الدرة في قيام الليل ويقول لها قومي ايحسب اصحاب محمد ان يستغفروا به دوننا لا والله والله لنزاحمنهم اليه على الحوض حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا والله لاقومن بك حتى يكون الكلل منك لا مني ابو مسلم القولاني بينافس مين ها الصحابة ويس القرن بينافس الملائكة يا سلام يا رب شايفين علو الهمة يا جماعة نسأل الله سبحانه وتعالى انه يفتح على قلوبنا بهمة همة عالية في الوصول اليه اللهم اصلح قلوبنا وانر قلوبنا واغسل قلوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين هنتكلم الليلة عن اعجب مضغة ربنا خلقها في الكون كله هنتكلم عن قلبي وقلبك هنتكلم عن المضغة اللي لما صلحت سيدنا عمار وقف لكأني انظر الى عمار يوم اليمامة وهو يقف على مكان عال واذنه تذبذب ودنه اتقطعت وهو بيحارب بقت متعلقة في راسه بحتة جلدة بس كده وهو بينادي في الجيش ورجله قاعدة تترجرج واذنه تذبذب وهو يقول لهم امن الجنة تفرون امن الجنة تفرون وهو يقاتل اشد القتال الثمرة دي ثمرة لما المضغة دي صلحت اي أيوة والله اصل ودن ايه هو اللي قلبه عايش مع الجنة وشايف الجنة زي الصحابة هيفكر في ودنه ولا في جسمه يا جماعة لو قلوبنا شافت الجنة زي ما الصحابة قلوبهم شافت الجنة مش هنحس بأي حاجة هنسيبها او هنضحي بها واحنا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى لو المضغة دي صلحت هيحصل زي ما حصل لسيدنا خالد بن الوليد لما وقف في يوم في يوم مؤتة تسع سيوف اتكسروا في ايديه وهو واقف مكانه زي الجبل ما اتحركش لغاية ما انتهت المعركة وهو بيحارب بصفيحة يمنية تسع سيوف اتكسروا في ايدين سيدنا خالد لما الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل الصحابة يجيبوا الزكاة فرجعوا له قالوا له خالد بن الوليد ما دفعش زكاة فقال لهم رسول الله انه قد احتبس اذراعه واعتاد واعتاده في سبيل الله خالد مين اللي هتاخدوا منه زكاة ده خالد بن الوليد نظر كل خيوله وكل سيوفه وكل دروعه نظر كل ثروته وقف لنصرة دين الله ما عادش عنده حاجة عشان يتكن عليها زكاة لو المضغة دي صلحت هيحصل زي ابو ذر رضي الله عنه لما راح يدور على النبي يبحث عن الحق في مكة في اول البعثة قعد 40 يوم ليس له طعام الا ماء زمزم 40 يوم عايش على المية شايف قلبه صابر قد ايه عشان يوصل للحق ولما وصل لرسول الله اسلم الرسول قال له اكتب امرك فقال يا رسول الله والله لاصرخن بها بين اظهرهم والله لرايح لهم في بطن الكعبة وهقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله على مرأى ومسمع من الجميع لغاية ما ضربوه سيل الدم من كل جزء في جسمه وهو مصمم انه يرجع لهم في اليوم الثاني لو المضغة دي صلحت يا جماعة شوفوا ابن مسعود بيقول ايه في سيدنا المقداد يقول لقد وقف المقداد موقفا والله ما احب ان لي الارض وما عليها واقف مثله وقف يوم بدر فقال يا رسول الله والله لنكونن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى يفتح الله عليك فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم انت عملت ايه وش رسول الله على الحوض لما يشوفك يشرق ليه يا جماعة الحوض والله هيبقى خزي للي ما استرجلش بدين ربنا سبحانه وتعالى عملت ايه ابن مسعود بيقول انا كان نفسي اقف الموقف ده ليه اصل اللي بيحب ربنا بيبقى نفسه انه يلاقي فرصة يقول له ربنا فيها انا بحبك قد ايه يا رب بيبقى نفسه انه يلاقي فرصة يقول له ربنا فيها انا مستعد اضحي عشان دينك قد ايه يا رب المقداد جاله الفرصة دي وانتهزها واقتنسها ابن مسعود بيقول لي انا نفسي الفرصة زيه اثبت لله بيها انا بحب دينه قد ايه وبحبه قد ايه ومستعد اضحي عشان دينه قد ايه لو المضغة دي صلحت شايفين جيل الصحابة يا جماعة كانوا الجراد مع رسول الله في الجهاد وصلوا من الجوع انهم كلوا الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان انا وانت نطلع مسلمين جيل الصحابه جيل مبهر لما تيجي تبص ليه واحد خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل اضاء ما بين ايديه والعصا اللي في ايديه اضاءت وواحد تاني وهو بيقرا القران في جوف الليل الملائكه تنزلت في شكل سحابه جواها سرج ومصابيح وواحد تاني ساقه اثقل في الميزان من جبل احد وواحد رابع الرسول عليه السلام ينام يشوف ملكه في الجنه قصور من ذهب وواحد خامس يموت وهو جنب الملائكة تنزل تغسله وواحد تاني ربنا ينزل جبريل من فوق سبع سماوات للنبي يؤمره انه يروح له بيته يقرأ عليه سورة البينة وواحد عاشر يموت عرش الرحمن يهتز من فرح الله وحب الله ليه وواحد تاني واحد تاني واحد تاني جيل فريد يا جماعة جيل ما حصلش لما المضغة دي صلحت الجيل ده طلع عشان كده الجيل ده هو اللي غير الدنيا عشان كده في صحيح البخاري في قصة الهجرة للحبشة وكان ابو بكر رجل لا يملك عينيه اذا سمع القرآن اسمع فافزع ذلك اشراف قريش هو ايه اللي رعبه هو كان ماسك سيفه وماشي في الشارع ده كان بيعيط لا اصل اصحاب القلوب دول هم اللي يسلسلوا اهل الباطل هم اللي يرعبوهم ما يرعبهمش المنصره وال لا لا اللي عنده قلب اللي لما يسمع القران يبكي هو ده اللي بيرعبه انت لو صلحت المضغه دي عندك هيحصل منك عجائب وهو ده موضوع درس الليله درس الليله رحله رحله في اعلى قلوب وصلت الى الله رحله في قلوب السابقين الى الله هندخل جواها ونفتحها ونتفرج على اللي فيها هنشوف حاجات مبهرة داخل قلوب السابقين الى الله الحاجات المبهرة دي هنتفرج عليها وهنعرضها على قلوبنا وبعد الرحلة دي هنرجع تاني للنقطة اللي احنا بدأنا منها نبص لقلبنا في المراية بعد ما بصينا لقلوب السابقين الى الله ونشوف ايه اللي المفروض نعمله في قلوبنا قلوب السابقين الى الله مليانة عجائب يا جماعة لما هنفتحها بتاعها قد ايه هنلاقي فيها حب لربنا وقد ايه هنلاقي فيها خوف من ربنا وقد ايه هنلاقي فيها شغل ربنا وقد ايه هنلاقي فيها يقين في ربنا يا ترى قلوب السابقين دي لما هنفتحها هنشوف فيها ايه هنشوف عجائب هنشوف العجب العجاب اول عجائب هنتوقف معاها عجائب قلوب اهل الخوف هنفتح قلوب اهل الخوف ونشوف اللي فيه هنلاقي اول مشهد زي عبد الله بن رواحه قاعد قاعد راسه في حجر مراته موقف يا سلام ده موقف شاعري المفروض ما يقول لها كلمة حلوة ده موقف شاعري قوي مفاجأة انه بيعيط والدموع بتنزل بتنزل بتنزل لدرجة ان من كتر بكائه مراته قعدت تبكي اما تقعد تبكي واللي اللي قدامك مش فاهم انت بتبكي ليه بس من كتر بكائك يبكي زي واحد بيضحك كده فقعد يضحك يضحك اللي حواليه مش عارفين هو بيضحك ليه بس من كتر ما ضحك ضحكه او ده اللي حصل من كتر ما بكى بكت مراته فبتقول له ما يبكيك فقال لها ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فوعدنا الله بالورود ربنا وعدنا ان احنا هنعدي من على الصراط وما وعدناش ان احنا هننجو ونعديه هنمر من علينا ما هنعدي ولا لا ربنا سبحانه وتعالى ما وعدناش شايفين الخوف يا جماعة حط له الغاز اصلا ما بنفكرش احنا لو بنفكر في الصراط وآيات الصراط واحاديث الصراط هنعرف ليه عبد الله بن رواحة بكى هذا البكاء الشديد هنعرف الله حاجة زي الصراط كده فكر فيها عشان قلبك ينضج ما هي السلسلة دي هدفها ان قلبي وقلبك ينضج لما نقعد نتكلم عن ربنا وعن الدار الاخرة فكر في الصراط كده تعرف يعني ايه الصراط الصراط ده لو ابوك قدرك مش هتبص له الصراط ده لو اخوك بيقع قدام عينك مش هتبص له الصراط ده الرسول عليه السلام قال ده موقف من الثلاث مواقف اللي ما حدش هيصبر فيها ابوه ولا اخوه سيدنا ابراهيم لما ابوه قدام عينه اتمسخ واتشال من قوامه الاربعه اترمى في جهنم ما بصلوش مواقف عصيبة يا جماعة تخيلوا انت داخل على الصراط كده المشكلة ان تحتك ايه تحت جهنم انت شايف جهنم تحتك يا جهنم دي قعرها قد ايه عمقها قد ايه واحد هيقول لي سبعين سنة الحجر فضل يقع فيها انت عارف يعني ايه سبعين سنة فضل يقع لغاية ما وصل لقعرها لو جبنا اعلى برج في العالم ورمينا حجر منه مش هياخد ثواني عما ينزل يعني معنى كده ان سبعين سنة عشان حجر ينزل للقعر ان اعماقها كام مليون كيلومتر دي غير ان كده مش عمقها سبعين كيلو ده الحجر اللي وقع ده حجر ضخم لدرجة ان صوته اتسمع عند الصحابة لما وقع وصل لقارة طب انت كبشر خفيف مالكش وزن لما تقع هتاخد كام سنة يبقى قعرها قد ايه وانت داخل المنظر ده تحت وانت شايل ايه وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ده انت مش داخل تحت ده انت داخل وشايل كل اللي انت عملته وبتعدي بيه وسامع صوت جهنم ولا عزوة لله صوت صوت الزفير بتاع جهنم تخيل كائن ليه صوت وانت بتعدي بتبص قدامك لسه قبل ما تعدي الامم كلها اللي على غير الاسلام تصقصت في جهنم من غير ما تعدي على الصراط ليه اصل هي ما دخلتش الصراط اصلا في الدنيا انما امة الاسلام هي اللي بتعدي وكل واحد حسب بقى بتلاقي قدامك واحد غارس في كلاليب وواحد غارس في خطاف وواحد غارس في حسك وشوف وواحد طلع لسان لحد خده وقعه وواحد تاني قاعد يقوم ويقع ويقوم ويقع هو مين دول احنا عايزين نقف الوقت ونفكر مين دول كل واحد منهم واحد والعياذ بالله من امتنا بل قد يكون واحد مننا اللي غارس فيه الكلاليب عارفين دول مين يا جماعة دول بتوع الكليبات والنادي والدش والفيديو كليب هم دول بتوع الشهوات وكل شهوات لها كلاليب غير الثانية كلاليب بتوع الستات والعياذ بالله غير كلاليب بتوع الفلوس غير كلاليب كل ناس كل شهوة لها كلاليب غير الثانية وبعد كده اللي غارس لحمه في الخطاف ده ايه دول بتوع البلتات وشبهات النصارى والشبهات ضد الاسلام وعلى قد ما الشبهات خطفت قلبه على قد ما الخطاف بيغرس في جسمه اسمه امال بتوع الشوك والحسك دول اللي معصوم غير الكتير وكل شوكة وكل حسكة على معصية غير التانية حسب نوع المعصية اللي عصى بيها امال اللي جيل سن لهب خده وقعوا ده مين دول اللي الشهوات زادت معاهم لغاية ما بقوا اصحاب كبائر اللي زنى اللي اتجوز عرفي اللي شرب مخدرات اللي رابى والعياذ بالله ده لازم يعذب في جهنم بياخدوا لسان لهب على قد الكبيرة اللي عملها امال اللي بيقوم ويقع ويقوم ويقع ده مين ده المتخبث ده اللي كان ماشي شوية يلتزم وشوية يقع شوية يجي وشوية يبعد شوية يتوب لربنا ويستقيم وشوية يكب على وجهه في المعاصي امال اللي ماشي بيزحف ده بيزحف بيزحف ده مين ده اللي كان في الدنيا بيزحف ده اللي كان ماشي لربنا زي السحلفة في الدنيا طيارة وربنا سحلفة امال اللي بيتكرجر من على الصراط ده مين حتى يمر اخره ويصحب سحبة مين اللي بيتكرجر ده عشان يعدي ده اللي كان بيتكرجر عشان يعدي في الدنيا اللي كان حواليه شلة ملتزمين اصحابه بيجرجرون ربنا وهو مطلع روحهم بالعافية عما بيجي معاهم درس ولا عما بيصلي معاهم اللي كان بيتجرجر على الدنيا امال دول مين ودول مين ودول مين انا مش عارف اطول عليكم الموضوع له مجال تاني ولكن يا جماعة المجال الصراط ده تجسيد لعملك على قد ما عملت في صراط الدنيا على قد ما يتعمل بالظبط في العمل في صراط الاخرة احنا الوقت فينا ناس كتير سابقين الى الله كل واحد على قد صبته على قد سرعته وعلى قد نوره في ناس والعياذ بالله هتقع من على الصراط في جهنم عارفين ده عامل زي مين ده ما كملش ده عامل زي مين والعياذ بالله زي اللي عمل مصيبه اترفد بعدها من الكليه سنتين يتحط في جهنم على قد المصيبه اللي عملها وبعد كده مش هيطلع من جهنم على الصراط هيطلع على شفير جهنم بقى لما يصير فحما ويؤذن بالشفاعه يطلع بعد كده من على شفير جهنم يبقى اذا الموقف ده لو عشت فيه تبكي ولا ما تبكيش حق لابن رواحة ان يبكى حتى يبكي دما والله يا جماعة عبد الله بن رواحة علي بن الحسين رضي الله عنه كان في بيته ساجد فقام حريق في بيته فصار الناس يقولون النار يا ابن بنت رسول الله النار يا ابن بنت رسول الله وهم يطفئون فيها وهو لا يقوم من السجود ابدا حتى انطفأت النار ثم قام من السجود فلما سألوه قال شغلتني نار الاخرة عن نار الدنيا كان بيفكر في نار الاخرة ساعتها فما كانش قلبه عايش مع نار الدنيا من عجائب قلوب الخوف عند السلف ان احد السلف اشترى نفسه من ربنا ست مرات ازاي الراجل حسبها قال انا دلوقتي ديتي كام خمسين الف مثلا اطلع خمسين الف لله يمكن ربنا يعطيك ست مرات الواحد لما فكر في الكلام ده قال ده الراجل ده يقينا عمل كل حاجة ممكن تنجيه من النار لغاية ما في الاخر ما عادش لاقي حاجة يعملها فبدأ يفكر في افكار عجيبة وهو ده موضوع درس الليل عجائب قلوب السابقين الى الله سبحانه وتعالى بدأ يفكر في حاجات عجيبة عشان كده يا جماعة قلوب اهل الخوف والرجاء دي مليانة حاجات عظيمة اوي لما نيجي نفكر فيه لما تيجي تفكر في الحاجات اللي خلتهم تخافوا يخافوا من ربنا حاجة زي الميزان ورد في اثر ان كفة الميزان اللي بينصب يوم القيامة قدر السماء والارض لما تيجي تفكر فيها ممكن تستغرب في الاول انما لما تيجي تتدبر كده لا اصل في اصل الميزان ده مش هيتوزن عليه عملك يوم بيوم ولا ساعة بساعة ده ثانية بثانية ده باللمسة بالاشارة بالنظرة باللفتة هتتوزن عليك في الميزان عشان كده في ناس سيئاتها هتملأ ما بين السماء والارض وفي ناس وده موضوعنا واللي يهمنا حسناتها هتملأ ما بين السماء والارض هنروح فين وسطهم عايزين يبقى منهم في ناس ذكرها لله لوحده يملأ بين السماء والارض في ناس صلاتها لوحدها هتملأ بين السماء والارض في ناس جهدها في الدعوة لوحده هيملأ بين السماء والارض عايزين نبقى من السابقين الى الله دول يا جماعة ده دول اهل الخوف اهل الرجاء بقى تلاقيه عايش مع كلمة زي الرسول عليه السلام لما رأى قصر سيدنا عمر في الجنة الرسول انبهر فقال ايه قصر من هذا ايه ده قصر مين ده الرسول انبهر من جمال وروعة الله انت عارف يعني ايه قصر من هذا تخيل انك انت كده وانت جاي مثلا الدرس يوم الجمعة فلقيت حتة ارض كبيرة كبيرة قوي في موضع خطير ومتسوية كده واتعمل حواليها سور فبسط لها كده ده ارض جميلة قوي الاسبوع اللي بعده وانت جاي لقيت الارض اتبنت تصميم تحفة مبهر تصميم بس لسه ما اتناقشتش بقى من بره الاسبوع اللي بعده معدي لقيتها اتناقشت بقى منظرها يخطف القلب الاسبوع اللي بعده معدي لقيت اللمض والف وال... والعواميد والجنينه اتعملت خلاص بقى منظرها خطير فتقول ايه بيت من هذا البيت بتاع مين اهو الرسول لما شاف قصر عمر في الجنه انبهر قصر من هذا القصر ده بتاعك يعني الواحد بيتخيل كده لو لو واحد مننا اتشاف مكانه في الجنة يعني يقول لك كشك من هذا مثلا ولا ده كويس قوي لو كان فيها كشك يعني لو كانت وصلت لغاية وقت الكشك فاذا يا جماعة عجائب قلوب اهل الخوف لما نفتحها كده الناس دي خافت وحق لها ان تخاف لان فعلا اللي هيتدبر في نصوص الاخرة هيتملأ قلبه بالخوف وبالرجاء عجائب قلوب اهل الحب لما نفتح قلوب اهل الحب هتلاقي قلوب رقيقه كده ورديه لما تيجي تفتحها هتلاقي معاني في غايه الخطوره اول مشهد في قلوب اهل الحب سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه عبد الله بن حرام تميز عن خلق الله اجمعين بايه ان ربنا كان الوحيد اللي ربنا كلمه بدون حجاب بعد ما استشهد في غزوه احد ليه ربنا كلمه بدون حجاب ليه عبد الله بن حرام يا جماعه كان راجل رقم واحد كبير وعجوز رقم اتنين ده سن المرض سن الكبر والعجز ده سن المرض رقم تلاتة عنده تسع بنات ما فيش ولا واحدة اتجوزت لو واحد عنده بنتين ما اتجوزوش دي الواحدة كنت مسلم رقم اربعة عنده ولد وحيد جابر بن عبد الله قرة عين اي اب في السن ده عايز يعيش عشان ابنه رقم خمسة عليه ديون كتير جدا لدرجة انه اوصى ابنه قبل ما يستشهد ان ابنه يسدد عليه ديونه من بعده ف... كل حاجة من الخمسة دول ألوف مؤلفة بره ما دخلتش بيت ربنا مش ما جهلتش لا ما دخلتش بيت ربنا عشان حاجة واحدة بس من الخمسة ألوف مؤلفة عشان البنات اللي عندها قاعدة تشتغل ليل نهار عشان تجيب لها و... وتعمل لها وعشان البنات تتجوز وألوف مؤلفة أول ما بيجي لها مرض وتعب كل همه الدواء وازاي والناس لما بتكبر في السن بتخاف على حياة أكثر واللي عنده عيل ولا ولد ولا ولدين نفسه يشتغل عشان يعمل له حاجة واللي عنده ديون شغال ليل نهار عشان يسددها سيدنا عبد الله بن حرام لما نودي الداعي الى الله مفيش ولا حاجة من دي حجبت قلبه عن الله حرع الى الله سبحانه وتعالى فلما رفع كل حجاب بينه وبين الله رفع له الحجاب رفع له الحجاب لان ما كانش في اي حجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى دي, دي قلوب اهل الحب سيدنا عباد بن بشر وهو بيصلي كده تخيل اترمى فيه سهم ورا سهم ورا سهم ما سابش الصلاه ليه اللي قاعد مع واحد بيحبه قوي بيبقى داري بالدنيا ده ممكن يحصل زلزال وما يعرفش يقولوا يا ابني ده كان في زلزال ما هوش عارف ان في زلزال ده هايم ده ده ده في وادي تاني اهو دي قلوب اهل الحب هو من شده حبه للي واقف بين ايديه ما هوش حاسس الالم بتاع قرصة الناموسة عامل عنده زي قلم السهم اللي هو خده بالظبط كأنه قرصة ايه الحب لهين عن كل هذه الآلام فكان في احدى نساء السلف بتقول لو كان الموت يشترى لو الموت كان بيتشرى لاشتريته حبا في لقاء ربي يا ريته كان فيه شرح كنت اشتريته عشان اشوفك يا رب شايفين الحب وصل بهم لدرجة ايه انه هتتمنى لو كان الموت بس يلعب في التشيل يا ريت كنت الحاجز اللي بيني وبينك يا رب كنت هدمته اشتريت الموت وقابلتك وشفتك ومليت عينيا من سبحات وجهك سبحان ربي العظيم سبحان عشان كده لما الرسول عليه السلام يقول ورجل قلبه معلق بالمساجد زي النجفة دي كده بيتعلق هنا بيخرج وقلبه بيتعلق هنا ليه اصل ده مكان لقاء حبيبه ده مكان لقاء حبيبك فانت بتحبه قوي لانك انت دلوقتي قاعد في بيت حبيبك قاعد مع حبيبك عشان كده سيدنا يوسف امرأة العزيز تجري وراه يجري منها تقفل الابواب يفتحها تمسك فيه يبعد عنها ليه اصل لو استسلم لها هتصرفه عن محبوب اعظم عن المحبوب الاعظم فلو انت شهواتك استسلمتها هتصرفك عن المحبوب الاعظم هتخسرك محبوبك الاعظم سبحانه وتعالى شوفوا رسول الله بيوصف اهل الحب بيقول ايه عليه الصلاة والسلام ان كان احدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء بيفرح بالبلاء ازاي لما يبتلى يفرح اه اصل البلاء ده رسالة من ربنا ربنا بعت لك رسالة مجرد ان حبيبي بعت لي رسالة دي حاجة تخلي خ... كفاية انه بعت لي رسالة انا عايز احلى من كده في الدنيا ايه كفاية ان حبيبي بعت لي رسائل مش عايز اكتر من كده عشان كده ان كان احدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح احدنا بالرخاء وصف قلوب اهل الحب سيدنا مسلم بن يسار كان من كبار السلف رحمه الله مسلم بن يسار الأنصار كان في سجوده يناجي ربه ويقول متى ألقاك وأنت عني راض متى ألقاك وأنت عني راض تركت الناس حبا في رضاك وسال الدمع مني كي أراك فلو أن استطعت غضبت طرفي فلم أنظر به حتى أراك لو أقدر يا رب كنت قفلت عينيا دي ما بصش بيها المخلوق أبدا لغاية ما بص بيها ليك يا رب شايفين حبهم كده اتحمس ربنا لدرجة إيه بيقول لربنا يا رب أنا قيمة نور عينيا إيه لو مش هبص بيه ليك قيمة عيني ايه لو مش هبص لك بيها يا رب فلو اني استطعت غضبت طرفي فلم انظر به لغاية ما يجي اليوم اللي اشوفك فيه يا رب سبحان ربي في ناس حبت ربنا بجد والله يا جماعة سيدنا سعيد بن المسيب كان يقول ما اتت علي صلاة الا وانا مشتاق لها مفيش فرض بيجي لو بيكون خلاص نفسي بقى ان الفرض ده يجي عشان ربنا لان ربنا كان احد السلف بيقول اني اذا دخلت في الصلاة لا احمل هم شيء الا انها ستنتهي يقف في قيام الليل الساعة واحدة بالليل كده وهو فرحان بس يا خسارة ده كلها ثلاث ساعات في قيام الليل هيخلص احد السلف التانيين كان بيقول اني اذا انتهت الصلاة لا اجد ما اعزي به نفسي الا الصلاة التي تليها لما يخلص الظهر زعلان او مش قادر استحمل فراق حبيبي معلش ساعتين وهيجي العصر يخلص العصر مش قادر استحمل فراق حبيبي معلش ساعتين وهيجي المغرب يخلص المغرب تخلص العشاء بص بقى انت هتنام مش هتضرب حاجة هتصحى تلاقي مع قيام الليل بين ايدين حبيبك جه شايفين يا جماعة شايفين في ناس حبت ربنا لدرجة ايه في ناس عاشت في حب الله سبحانه وتعالى لدرجة ايه عجائب قلوب اهل الحب اللي جمعوا بين الحب والخوف كان زيد بن عمرو بن نفيل بيطوف حوالين الكعبة وبيقول له ربنا ايه نعم الرب الله احبه واخشاه ازاي ده انت لو خفت من واحد ما تحبوش ولو حبيت واحد ما تخافش منه الا ربنا ربنا يبقى الحب في قلبك كبال والخوف في قلبك كبال ويزيد ده ويزيد ده وما يتعاطوش مع بعض الوحيد اللي ممكن يجتمع في قلبك تجاهه حبه والخوف منه هو ربنا سبحانه وتعالى عجائب قلوب اهل الثقة الثقة في الله الامتحانات جاية وكل اللي قاعدين في المسجد وبره المسجد عندهم ابتلاءات وكلنا محتاجين ان يبقى عندنا ثقة في الله حكاية قلوب اهل الثقة في الله سيدنا ابو بكر الصديق لما الدين احتاجه الرسول قال طلب الصدقات بتاعة الصحابة فجاب مبلغ كده وحطه قدام النبي النبي قال له ايه يا ابا بكر ايه ها ماذا ابقيت لاهلك لما تيجي تفكر كده لو ابو بكر كان جاب 100 جنيه كان الرسول 1000 لو جاب 1000 جنيه لا يمكن لان الرسول عارف ان في 100000 غيرهم يبقى انت لما تجيب لي مبلغ اقول لك ماذا ابقيت لاهلك لما تجيب لي الوف مؤلفه وتحطها قدامي يبقى اذا النفقه اللي ابو بكر طلعها هي النفقه اللي لما تيجي تطلعها تتسال امال انت سبت ايه الدنيا بتاعتك وهو ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين نطلع لديننا من مالنا لغايه ما نتقال لنا ماذا ابقيت لاهلك عايزين نطلع لديننا من جهدنا وحياتنا لغايه ما يتقال لنا ماذا ابقيت لدنيتك فالرسول قال له ماذا ابقيت لاهلك قال له ايه ابقيت لهم الله ابقيت لهم الله ورسوله يا الهي تخيل يعني انت عارف بيقول رسول الله ايه بيقول انا انا ممكن ان ربنا مش هيسيبني بقى انا بطلع عشان ربنا وهو يسيبني بقى انا بعيش عشان وهو يسيبني ده انا سبت لهم خزاين السماوات والارض كلها سبت لهم الله ماذا ابقيت انت ابقيت مستقبلك ايه انت ابقيت البكرة ايه ابقيت لغدك الله ابقيت لاخرتك الله ابقيت المشاكل دنيتك وابتلاءاتك الله احد السلف كان عنده املاك كتير وكان بيتصدق بيتصدق بيتصدق فقالوا له ادخر لولدك فقال بل ادخر ما عندي لنفسي عند ربي وادخر ربي لولدي اهي دي انك انت تدخر ربنا لكل مشكلة هتقابلك في حياتك اه والله يا جماعة هو ده الاستثمار الحقيقي والادخار الحقيقي ابقيت لهم الله ورسوله اوعى تشك ان كل جنيه صرفته للدين ربنا مش هيخلفه عليك ولو بركة رزقك اوعى تشك ان كل جهد صرفته للدين وساعة صرفتها للدين ربنا مش هيخلفها عليك بركة في وقتك اوعى تفتكر ان كل شيء انفقته للدين دي ربنا مش هيخلفه عليك سبحانه وتعالى ابقيت لهم الله ورسوله ف سيدنا عمر قام قال ايه لما شافه ابو بكر سيدنا عمر لما الرسول قال له ماذا ابقيت لاهلك قال له ابقيت لهم نصف مالي فلقى واحد بيقول ابقيت لهم الله ورسوله فقام قايل ايه والله لا اسابق ابا بكر الى الى انفاق الى صلاه الى دعوه الى شيء ابدا لا ده ده طلع الاول في كل المواد خلاص طب هو قال الكلمه دي ليه مش عشان بس جاب كل ماله عشان كلمة ابقيت لهم الله ورسوله عشان الثقة الرهيبة اللي كانت في قلب سيدنا ابو بكر الثقة في الله يا جماعة الثقة في الله ان انت قلبك يبقى فيه ثقة ان اللي انت بتعمله عشان ربنا ده هو ده اللي هتكرم بيه في دنيتك وهتكرم بيه في اخرتك عجائب قلوب اهل الثقة في الله عجائب قلوب النساء الستات يعني يعني في ناس من النساء قلوبهم حم... انا مش عايز اتكلم عن اسيا امرأة فرعون وعن مريم اعلى اثنين في الكون كله في نساء العالمين كلهم اسيا امرأة فرعون ومريم فرعون مش عايز اتكلم عنها هنتكلم عن نماذج من الصحابة ام سليم رضي الله عنها العجيب في قصة ام سليم اللي عجب مش احنا بقى احنا بنتكلم عن عجائب قلوب النساء العجيب مش احنا اللي استعجبنا اللي عجب من قلبها هو الله سبحانه وتعالى عجب الله من صنيعكم اللي عاشت طب وربنا عاجب من ايه من طبق اكل ام سليم قدمته للضيوف اللي جولها لما جه ضيف لرسول الله مفيش حد يأويه والرسول ما عندوش اكل ياكله له ابو طلحه خده لمراته ام سليم قالت له ما عندناش غير طبق الاكل بتاع العيال نعمل ايه بسيطه ننيم العيال هيعيطوا يعيطوا هعللهم وهنيمهم يعني تقدمي طبق الاكل لضيفك عشان ربنا واولادك ما يعيطوا من الجوع اه لان ربنا احب الى قلب من ولادك عشان كده ربنا عجب من طبق الاكل لا مش من طبق الاكل من الحب اللي في قلبها اللي خلاها تقدم طبق الاكل ام سليمة يا جماعة عشان كده عبادة الحب عايزين نعبد ربنا عبادة حب عبادة يبقى الحب ده جزء اساسي من عبادتك لله في فرق بين واحد بيطاع واحد عن حب واحد بيطاع واحد عن اي عاطفة ثانيه يعني لو واحد مثلا خطيبته طلبت منه طلب وواحد مراته اللي من 20 سنة طلبت منه طلب يعمل ايه نقول له احسن خطيبته اعملها احسن احسن حاجة ليه لانها طاعت ايه حب انما مراته طاعت ايه شوف ام الدحداح احنا دايما نجيب سيرة ابو الدحداح ابو الدحداح ما حدش فكر في ام الدحداح لما ابو الدحداح اتبرع ب 600 نخلة عشان نخلة واحدة في الجنة فدخل لام الدحداح قال لها بس طلع التمر اللي فوق اولادنا عشان انا بعت ب 600 نخلة دول لله ام الدحداح عملت ايه اه يا جماعة لولا ام التحتح كانت مساعداه ما كانش قدر يطلع بلحة واحدة لله اه والله ابدا يعني احيانا لما بتشوف نساء احد الاخوة لما عال يعني عالم قصة ضغيم ف... فراح لمراته بيح- بيحكي لها قصة ضغيم وهو هيعيط خلاص فبيقول لها يعني ضغيم امه بتقول له يا ضغيم او كلما ذكر الله امامك بكيت فكيف بك اذا اقبل الله عليك بوجهه يوم القيامة فاخشي على ضغيم بيقولها لها وخلاص بقى بيعيط فقالت امه يا ضغيم او ما يستطيع احد ان يذكر ربك امامك فبيقول لها القصه دي متوقع انها تعيط معاه بقى قالت له ايه؟ قالت له طب بس الحق انزل هات لنا 2 كيلو بصل من تحت اصل الراجل بتاع البصل هيمشي يعني تخيلوا يا جماعه ان المراه لو مش مساعده جوزها ما يقدرش يعمل حاجه المراه لو مش مساعده جوزها تأيده عشان كده ليه هنا جبنا ام الدحداح ما كلمناش عن جوزها لان لولا مراته ما كان عشان كده في اخر الحديث لما الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ كم من عذق رداح لابي الدحداح في الجنة قال وام الدحداح قال وام الدحداح ليه ام الدحداح هي اللي ساعدته تخيل لو واحد مننا راجع لمراته كده بيقول لها المرتب الالف جنيه طلعته لله هتقول له ايه اه يا ما جاب الغراب يعني فالمقصد يا جماعة عجائب قلوب النساء عايزين ننتقل منها بقى لقلوب اعلى قلوب على الاطلاق عجائب قلوب اهل اتصال القلب بالله وتعلق القلب بالله الناس اللي قلوبها موصولة بالله 24 ساعة اتصال القلب بالله شوفوا سيدنا عبد الله بن الزبير بيقول احد التابعين بيقول ركع ابن ابن الزبير ركعة ركع كده فقرأنا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما قام من ركعته هو قاعد الساعتين ثلاثة بيعمل ده بيناجي ربنا ده كل ده مناجاة انت في قلبك قد ايه مناجاة نجاة ربنا وبعد كده تلاقي اللي عندك خلص واحد هيستغرب ويقول انا مش مصدق الكلام ده اقول له ليه ما الرسول عليه الصلاة والسلام عمله الرسول قرأ نفس الصور وهو قائم في ركعة في قيام الليل ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم سجد فكان سجوده قريبا من ركوعه عليه الصلاة والسلام يا ترى كان بيقول لربنا ايه كان ايه المعاني اللي في قلب رسول الله عايزه ساعتين يقعد هناك ربنا في الركوع وساعتين في السجود عشان يقولها لربنا في واحد لما بيطول في الامام في السجود بيقوم السجود وهو لسه مشتاق لله وواحد بيقوم وهو زهقان من السجود انت قلبك بيقوم لو الامام طول في السجود وانت حالتك ايه او لو انت لما بتسجد لوحدك في قيام الليل عايز تطول بتقوم وانت عطشان عايز تسجد كمان امال هي في سجده ثانيه ليه ما انت السجده الاولانيه دي لا يمكن لو انت مؤمن ترويك قم طب خد كمان يمكن تتروي خد كمان وناجي ربنا كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايات العجيبه قول الله سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعني ايه يعني ايه انك توصف بالتقلب ويكون لك السجود يعني ايه يا جماعة يعني انتوا شفتوا لو طير دخل روضة فيها الف شجرة متنوعة بيعمل ايه بيطير للشجرة دي ومنها للشجرة دي ومنها للشجرة يقعد يتقلب ويتنقل ما بينها اهو ده كان قلب رسول الله في السجود اهو ده قلب الصادقين الى الله في السجود قلبه قاعد يتنقل من مقامة الحب لمقامة الشوق لمقامة اليقين لمقامة الخوف والخشية لمقامة الرجاء والرغبة قلبك قاعد يطير ما بين اشكار المقامات الايمانية اهو ده كان قلب رب عيشة السجود ده عيشة بس مين اللي بيعيشها عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وهو ساجد السيدة عائشة ظنت ان هو ايه انه قبض عليه الصلاة والسلام يعني سجد قد ايه بقى لغاية ما تظن ان هو عليه الصلاة والسلام مات في السجود سجد قد ايه ما هو عايش مع الله سبحانه وتعالى عايزين نعيش مع الله في العبادات الحياة اللي عاشها الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده كان رسول الله في السجود يقول لربنا ايه بقى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ايش معنى هنا اصل اللي بيعيش المعاني العالية قوي قوي قوي الجميلة قوي قوي قوي دي يا جماعة مقامات الايمان بطعمها جميل جميل مفيش حاجة يش- تشبه طعم ثمار الجنة في الدنيا الا الايمان عشان كده طاقة طعم الايمان تساوي طاقة طعم الجنة فاللي يدوق طعم الجنة ما هواش قادر يا رب ثبت قلبي على المعاني اللي انا حاسسها دلوقتي يا رب هي دي ثبت قلبي على دينك اللي بيدوق معاني الايمان بيبقى رعبه ان المعاني الكاملة اللي حس بيها تروح منه تاني عشان كده عبد الله بن الزبير كان ليلة يفرغها للقيام ليلة للركوع يركز في الركوع ليلة يركز في السجود ليه اصل المعاني اللي هو عايش فيها في الركوع ما ينفعش ان حاجة تانية تيجي مع الركوع ليلتها المعاني اللي عايش فيها في السجود ما ينفعش حاجة تانية تيجي مع السجود ليلتها كانوا عايشين في اتصال قلب بالله سبحانه وتعالى تعرفوا شريش جريش النموذج الفاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكى عنه جريش ده من اعلى نماذج اتصال القلب بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جريش رجل عابد كان رجل عابد فبنى صومعه يعني ايه هو عبد فده لفت العبادة فمن كتر كمال العبادة قال لا انا هتفرغ بقى بنى صومعه في الرواية بعد شوية اتكسر السلم بتاع الصومعه طب كسر السلم ليه عشان يتفرغ للعبادة خالص طب ايه كسر السلم دي ايه ايه بعد ما طلع فوق وقعد يعبد كسر السلم اللي بينزله استفاد انا وانت منها ايه اكسر السلم اكسر كل حاجة هتنزلك بعد ما طلعت اكسر كل حاجة هتنزل قلبك عن المقامات اللي ربنا جابها لقلبك بعد ما جت فيه كسر السلم بعد كده فجاءته امه فقالت يا جريش كان بيصلي رب امي وصلاتي اليوم اللي بعده بيصلي اليوم اللي بعده بيصلي يعني ايه ساعات اخ يقول بص انا يوم الجمعة ده هعمله ربنا خلاص يوم الجمعة ده هعملها مش هعمل فيه اي حاجة تانية يقوم ينام يصحى على صلاة الجمعة يروح يصلي الجمعة ويجي يقعد ياكل لغاية العصر بعد العصر يقعد ما اعرفش يعمل ايه ويروح ويجي كده يا دوبك كده ربع ساعه قبل المغرب يبقى انت عملت ايه يا ابني انت كده بتضحك على نفسك لا ده جريش لما حدد وقت عباده عبد صح مش امه تيجي تلاقيه نايم تلاقيه بيصلي يعني لما تقول الساعه دي ربنا يبقى ربنا ما تضحكش على ربنا يعني انا عايز اسالك الوقت اخر جلسه ضحى قعدتها بكيت فيها كم مره بكيت اه بكيت انت عايز جو الصفاء الرهيب بتاع جلسه الضحى ده لو مش هتبكي فيه امال هتبكي في ايه ايه اللي انت ممكن تبكي فيه لو لو ما بكيتش في جلسه الضحى ايوه يا جماعه لو الساعه دي انت دلوقتي قاعد ربنا الساعه دي يبقى لازم قلبك يكون مع ربنا في السماء السابعه لازم الساعه بتاع جلسه الضحى تديها لربنا يبقى قلبك مع الله سبحانه وتعالى لقته بيصلي بيصلي بيصلي ما ردش عليها فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات طب ايه يعني يعني ايه العقوبة اللي بكده اصل القلب الطاهر ما يقدرش يشوف معصية اكتر حاجة تألم قلبه وتعصر قلبه انه يخرج برة يلاقي واحدة متبرشة اكتر حاجة تعصر قلبه دي عقوبة بالنسبة لك ولا دي حاجة للأسف الشديد بالنسبة لغالبنا حاجة كويسة يا جماعة ده دي لو قلبك سليم تبقى عقوبة تبقى ألم لصدرك فتحدث الناس بعبادة شريش فكانت بغي من بغاني من بغايا بني إسرائيل يتمثل بحسنها حاجة يعني ما حصلتش في الجمال قالت إن شئتم لأغسلنه لكم فذهبت إليه فعرضت عليه نفسها اسمع فلم يلتفت لها ما بصلهاش اهو ده ان قلبك يبقى مليان ما عادش في مكان يبص لغير الله ما بصلهاش لما سليمان بن عبد الملك كان معدي في الاهرامات بتاعه كده فطاووس ما بصلوش اعرض عنه هو كان جاي له اعرض عنه فلما سئل قال اردت ان يعلم ان لله رجالا يزهدون فيما لديه في رجاله الدنيا دي كلها بكل اللي فيها ولا تسوي عندهم اي حاجه ولا يبص لها اصلا مش يبص ويقول ايه الدنيا دي ولا يبص لها ولا ولا تستاهل التفاته منه فلم يلتفت اليها يا جماعه هي لم يلتفت اليها دي هو ده السر مش رايش ثبت على طاعه الله اوعى تلتفت للمعصيه المقصد احنا كل ده عايزين نجيب الشاهد الجميل اللي من القصه فلم يلتفت اليها فالمهم افترت عليه بولد من الزنا فجم بني اسرائيل كسروا الصومعه ونزلوه ضربوه في ايه قالوا لقد زريت بهذه المراه وولدت وولدت منك هذا الغلام فقال اين الغلام اتوني الغلام خدوا بالكم ما قالهمش لا والله والله ما حصل طب ايه طب احكوا لي مش انا اللي هرد ربنا اللي هيرد عني انا وبيني وبين الله حاله موقن ان ربنا هو اللي هيرد عني اين الغلام جابوا له الغلام حطوه دعوني اصلي سيبوني اصلي وقف جاب الركعتين الله اكبر جاب الايه يا جماعه جاب الايه الركعتين الركعتين اللي السماوات كلها ممكن تنفطر منهم لو قلبك مع الله فيهم اتصال القلب بالله بالصلاة ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان قلبنا بخ- من خلال الصلاة يبقى منصور بالله دايما من يومين حصل ايه الخسوف طب نعمل ايه يا رب ده ممكن يكون يوم القيامة صلاة الخسوف وصلاة الكسوف طب ما فيش مطر يا رب عايزين هنموت من العطش والبهائم هتموت من العطش والزرع هيموت صلاة الاستسقاء طب يا رب انا محتار ادخل الكلية دي ولا دي اختار الع- العروسة دي ولا دي وانا اختار العريس ده ولا ده وانا اعمل الوصفة دي ولا دي صلاة الاستخارة طب يا رب انا شهوتي غلبتني وقعت في السنوك صلاة التوبة طب يا رب الاعداء هجموا علينا ومش عارفين صلاة الخوف كل حاجة لها صلاة عند ربنا طب يا رب الراجل مات وهيدخل قبره يت- صلاة الجنازة ربنا علمنا ان كل حاجة فيها صلاة كل حاجة عشان كده يا جماعة المؤمن ما يقدرش يعيش من غير ما قلبه يبقى موصول بالله 24 ساعة عشان كده ربنا خلى الخمس صلوات على مدى ال 24 ساعة بس في مشكلة كبيرة قوي ان الظهر والعصر والمغرب والعشاء جنب بعض انما من العشاء للفجر مسافة طويلة ومن الفجر للظهر مسافة طويلة المؤمن ما يقدرش يستحمل الحرمان من الاتصال بالله فيهم فربنا عمل له من العشاء للفجر القيام ومن الفجر للظهر ايه الضحى زي بالظبط الطفل يجوع امي يخاف امي عايز حاجة امي سبحان ربي ولله المثل الاعلى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد عشان كده سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم عمل إيه يا جماعة لما دخل مصر وملك مصر الظالم خد منه مراته انت عارف يعني ايه واحد ياخد منك مراتك انت ماشي مع مراتك او اختك في الشارع طلع واحد بلطجي خدها منك ودخل بيتك تخيل ممكن عقلك يحصل في ايه ساعتها فقام ابراهيم يصلي في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي الصلاة دي هي الملاذ بتاع كل مؤمن في اي مشكلة وفي اي وقت وفي اي كرب اللي هو ط- اتصال القلب بالله عشان كده ده تربية لينا على ان قلوبنا تفضل متصلة بالله سبحانه وتعالى ثابت البناني رحمه الله كان من عظماء السلف ثابت البناني كان بيقول لربنا ايه يا رب ان كنت قد كتبت ان احد سيصلي في قبره فاذن لي ان اصلي في قبري من كتر ما قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى ثابت البناني لما جه يموت في مرض الموت فمن كتر المرض ما عادش قادر خلاص انه يعبد فقال يا رب ان كنت قد حبستني عن ثلاث فاقبض روحي اليك ولا تبقها في الدنيا ساعة يا رب لو هتحرمني من ثلاث حاجات مش عايش عيش مش عايز اعيش في الدنيا يا رب وقف اي شاب بره قول له ايه الثلاث حاجات اللي لو اتحرمت منهم مش عايز تعيش يقول لك البنات وال PlayStation والدش اسال اي بنت تقول لك الجواز وال- اسال حتى اي واحد مننا يا رب لو هتحرمني من ثلاثة لا خدني يا رب خدني من الدنيا لان الدنيا دي ملهاش اي طعم ان كنت قد امسكتني عن ان اصلي حتى ارضى وان اذكرك حتى ارضى وان اصلي حتى ارضى وان, وأن اصوم حتى ارضى لو هتحرمني من الثلاثة دول زي ما انا عايز يا رب لو هوصل لمرحلة ان صحتي هتمنعني من قيام خمس ساعات كل ليلة والصيام يوم ويوم خدني يا رب شايفين يا جماعة الناس اتصلت قلوبها بالله يعني برطمان العسل ده اعرف اخ ده اللي احسن منه كده اخ كان مرض مرض شديد فقعد بعد ما مرض قعد يفتكر الحاجات اللي هتروح منه والحاجات اللي مش عارف يعملها فيعني بيزعل وحاجة دنيوية معناها تروح مش مشكلة لغاية ما افتكر انه مش هيقدر يصوم اثنين وخميس دموعه بدأت تنهور من عينيه هي دي الحاجة اللي ما قدرش يستحمل المغفرة فهي دي مسألة يا جماعة ان قلبك يبقى موصول بالله جريج قام يصلي ثم نغز الغلام من ابوك يا غلام انت لو مكانه تنغزه بالله عليك صدق بالله لو انت نغزته ونطق كنت هتطلع تجري هتخاف وانت ايه اللي نطقه ده نغز الغلام اصل اللي شاف غير اللي ما شافش اصل العباد ربنا بيوريهم كرامات كتير قوي فهو داخل وسط ان ربنا ممكن يعمل اي حاجه ثقه في قدره الله سبحانه وتعالى ثقه مطلقه في الله غير يا جماعه ان اهل الايمان ساعات بيعملوا حاجات ما حدش يفهمها ابدا يعني تلاقي نفسك ايام الامتحانات مثلا قبل الفجر بساعه بتصلي قيام ليل او قبل الفجر بساعه الا ربع ممكن اللي حواليك يستغربوا انما لا ما اقدرش الشحن بنفسي ان انا اقف غير ربنا مهما كانت الظروف اعرف احد الاخوة احد الاخوة الزملاء في الدعوة بنته كانت بتعمل عملية في الطوارئ وهو سافر يدي خطبة في مصر وبعد الخطبة قعد يكمل الخطبة الناس يقولوا له بنتك عيانة يقول لهم انما نستشفي بالدعوة الى الله ما اقدرش انا جاي اتكلم عن ربنا خلاص اتكلم عن ربنا ده هو ده الاستشفاء فبيخرج منهم حاجات غريبه ممكن الناس ما تعقلهاش او ما تصدقهاش ولكن هم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيؤيدهم بعلامات كل الناس تعرف ان هم دول فعلا اللي عارفين الطريق الى الله سبحانه وتعالى من ابوك يا غلام فانطق الله الغلام وقال ابي الراعي قالوا له انها لك من ذهب لا اصلا انا الوقت قلبي مش فيه دنيا انما ممكن لو بنتوها من ذهب شويه شوية في لحظة غفلة قلبي يدخل فيه الدنيا اعيدوها كما كانت من طين لا النساء لما تعرضت لي فتنت قلبه ولا المال لما تعرض لي فتن قلبه لان قلبه مع الله سبحانه وتعالى اتص... عجائب قلوب اهل اتصال القلب بالله واهل تعلق القلب بالله انا عايز اقول يا جماعة الرحلة الجولة اللي احنا اتجولناها في قلوب الصالحين دي وقلوب الصادقين الى الله عايزين نرجع منها ننزل بقى شوية كده ونبص لقلوبنا في المراية احنا فين فين انا عايز اسألك شوية اسئلة الوقت عشان انا وانت نعرف احنا فين اول سؤال قلبك لو فتحناه الوقت هنلاقي فيه ايه من كل اللي احنا اتكلمنا عنه الليلة هنلاقي فيه ايه تاني حاجة صحفتك صحف الابرار فعليين لو نزلت لنا الوقت وقرينا الاعمال اللي عملوها من حب الله وخشية الله قلنا هتطير قلوبنا هتدوب انت صحفتك لغاية الوقت فيها ايه ايه الحاجات العظيمة اللي اتحطت في صحيفتك لغاية دلوقتي مش الرسول قال لنا على مقام ان نعبد الله كأننا نراه انت صليت المغرب اللي فات ده هو كأنك تراه انت هتصلي العشاء اللي هتصليها الوقت ده ايه كأنك تراه بالله عليك قلبك عايش في حب الله فعلا هتصليها كأنك تراه عايزين يا جماعة نسأل نفسنا مش في قلوب ربنا وصفها انها جنة انت قلبك يتوصف انه ايه لو بصيت عليها توصف انه جنة كنت بقرأ مع احد الاخوة في قصص السلف فقاعدين نقرا فلان اللي كان بيختم القران كل ثلاثة ثلاث ليالي لغايه ما مات وفلان اللي ختم الف ختمه وفلان ومجلدات ورا مجلدات فقلت له يا اخي الكلام ده لو طلع حقيقه بجد هتبقى مشكلة في غاية الخطورة ليه اصل احنا بنقراه على ان دول السلف ودول الصحابة لا انا عايزك تتخيل ان مش دول السلف ودول الصحابة دول زمايلك في الدفعة وانت الوقت جالك كتاب قال لك فلان فلان زميلك راجع المنهج 150 مرة وفلان الفلاني زميلك بيذاكر من المراجع خلص الكتب وبيذاكر من المراجع وفلان الفلاني زميلك راجع كل حاجه وحل كتب الامتحانات هتعمل ايه هتقول لي طب انا هروح فين وسط كل دول اذا كان كل دول عم... هو ده المقصد احنا هنروح فين اذا ما اشتغلناش بهمه هنروح فين وسط كل دول عشان كده عايزين نقرا كتب الصحابه وكتب السلف بس بفكر جديد بقى بفكر ان دول اللي داخلين معانا نفس الامتحان واحد هيقول لي طب انا عايز اجيب مقبول ماشي يا حبيبي عايز تجيب مقبول هل وجه المقارنة ما بين ورقة الطالب اللي عايز يجيب امتياز وورقة الطالب اللي عايز يجيب مقبول هي الفرق ما بين ورقة ابو طالب او ورقة ابو بكر وورقتك لا طبعا الفرق اللي بينك وبين صحيفة ابو بكر اكبر بكتير هل الفرق ما بين صحف الصحابة وصحافتك وصحيفتك الفرق ما بين امتياز ومقبول هل الفرق ما بين صحف الابرار في عليين وصحيفتك الفرق ما بين امتياز ومقبول يعني عايز اقول ايه عايز اقول ان حتى مقبول عايز شغل حتى مقبول عند الله عايز شغل يا جماعة فاحنا لازم نشتغل عشان كده امرأة ابو سفيان لما الصحابة فتحوا مكة اول ليلة بقى الحرم بقى الصحابة داخلين في المسجد الصلاة فيه من الف صلاة الصحابة القوامين القوامين دخلوا عبدوا ربنا عبادة في الليلة دي المشركين كلهم ذهلوا منها لدرجة ان امرأة ابو سفيان قالت بعدها لقد عبد الله فيها لم ارى الله يعبد حق عبادته مثلما رأيته يعبد في هذه الليلة انا ما شفتش حد بيعبد ربنا كده عبدوه صح احنا عبدناه صح احنا عبدنا ربنا حق عبادته اللي بيقول لنا جميعا صلحوا قلوبكم مش انا اللي بيقول لنا كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو لما رسول الله يقول للصحابة ان قلبك ده اذا صلح صلح جسدك كله فجسدك كله يعني بيقول لك صلح قلبك لما رسول الله يقول للصحابة ان قلبك ده محل نظر الله يعني انا وانت نصلح قلوبنا لما رسول الله يقول تعرض الفتن على القلوب يعني انا وانت نصلح قلوبنا يبقى الرسول هو اللي بيقول لنا نصلح قلوبنا يا جماعة يا جماعة احنا قلوبنا بين اصبعين من اصابع الرحمن يعني المفروض قلبك ده ميبقاش صدرك قلبك ده يبقى فوق عند الله سبحانه وتعالى قبل ما اسيب درس الليلة اخر حاجة بقولها لكم جميعا تحذير تحذير شديد شديد جدا ان اقل مرض في قلبك ما تعرفش ممكن يوديك فين اه والله اسمع كده في قلبك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا او عودا عودا في قراءة تانية فايما قلب اشربها وقعت في المعصية دي نقطة سودة تيجي في قلبك وايما قلب انكرها نقطة بيضة تيجي في قلبك حتى تصير القلوب الى قلبين واحد من اثنين واحد من اثنين القلب الاولاني قلب اسود مرباد اسود لما واحد يقول لك ده قلب اسود يعني مفيش فيه غير الشهوات والشبهات والفتن والعياذ بالله كالكوز مجخيا زي ما تجيب كوز وتقوم قلبه كده فكل اللي فيه بينزل قلب فاضي مفيش فيه نقطة ايمان واحدة بس المصيبة الاكبر ان لما الكوز يكون مقلوب ان لو جيت تعب فيه ايمان هيقع تاني قلب ما بيمسكش ايمان ما ينفعش لازم يتعدل الاول يبقى قلب اسود بالشهوات والامراض وكمان منكوس يعني مفيش فيه نقطة ايمان واحدة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا اعمى يعني الربا بالنسبة له زاد الدخل وهو فقر يعني المكياج بالنسبة لها جواز وهو تأخر جواز وابتلاء في كل حاجة يعني الرواشة والحرام بالنسبة له حب ناس وهي مقت من الله ومقت من الملائكة ومقت من الناس ومقت من نفسه العمى ده كله الحالة المرضية الشديدة دي كان كلها مبدأها ايه ها اول الحديث كان ايه نقطة سوداء نقطة خد شوية سوء ظن بالله وسبتهم شوية ضعف يقين بالله وسبتهم شوية ضعف خوف من الله وسبتهم يبقى أي مرض في قلبك ممكن يعمل أي حاجة لو لم تعالجه احنا بقالنا فترة يا جماعة بنطلع لقدام بفضل الله مش عايزين نيجي نجيب برشدير بقى بعد شوية لا عايزين نفضل لقدام فتحت على التاني هات التالت فتحت على التالت هات الرابع افضل انطلق لقدام انما اللي عايز يجيب لورا ده ما ينفعش يا جماعة هنعمل ايه الاسبوع ده ان شاء الله عايزين الاسبوع ده باذن الله سبحانه وتعالى ما حدش منا يجيب مرشدين خالص كل واحد يطلع لقدام بقى نفتح واحنا منطلقين الى الله سبحانه وتعالى انا فكرت في التوصيه العمليه بتاعت الليله يعني ايه التوصيه العمليه بتاعت الليله المره اللي فاتت كانت جدول الذكر واللي قبلها جدول الصلاه العبادات الواحد لما فكر قبل ما الواحد يسافر الحج كانت في عبادات تقيله على القلب بعد ما الواحد رجع سبحان الله كان في عبادات تقيله جدا بقت من احب العبادات الى قلب الواحد بفضل الله طبعا ومنة الله طب ليه ايه الفكرة ان لما قلبك بيتشحن بتلاقي الحاجات اللي كانت صعبة عليك الوقت بقت سهلة عليك وجميلة على قلبك بعد كده فانا فكرت دلوقتي ان في اخوات واخوة بيشتكوا مش عارفين نخشع في الصلاة وفكرت ان في ناس خدت الجداول بتاعت المرات اللي فاتت ومش قادرة تنفذها وناس بتنفذها بس صعبة عليها وناس طبعا ما شاء الله منطلقة طيب ازاي اللي مش قادر يقدر وازاي اللي ماشي فيها يثبت ويستمر عايزين نتشحن يا جماعة يبقى اذا الاسبوع ده يعني فكرت ان احنا نقف بقى لا مش عبادات نعمل حاجة فيها شحن لقلوبنا عايزين الاسبوع ده يبقى اسبوع شحن انت العربية بتاعتك لو عايز تفضل ماشي على الطريق لازم تدخل تمون كل شوية ندخل نمون بقى عشان نقدر عشان نطلع اتصل على قلوبنا عشان كده لما باجي اكلمكم عن الشحن اكتر حاجة بكلمكم عنها انك تسمع شريط كل يوم ففي ناس تقول لك اسمع ساعة كل يوم يا عم ده انا عندي امتحانات وعندي يا حبيب قلبي انت عارف الساعة دي ممكن تكسب من وراها ايه الساعة دي ممكن توفر لك قد ايه يعني ايام الكلية الواحد كان بيذاكر فكانت المذاكرة دي حاجة صعبة قوي على القلب يعني تحس وانت بتذاكر انك انت رقبتك دي مش طايق تذاكر حتى ليله الامتحان تحس ان المذاكره دي حاجه وحشه قوي فمن يعني الفتره اللي فاتت دي الواحد اضطر انه يدخل امتحان كده يعني ان هو يذاكر الامتحان فبدات اذاكر تاني فوجئت سبحان ربي ان الواحد ممكن يقعد من الفجر لغايه ما شاء الله قاعد على المكتب ما بيقومش ويقوم مش عارف يصلي ويرجع قاعد على المكتب فالواحد استغرب قلت سبحان الله فعلا الدين بيجيب عزيمه اما بتشتغل في الدين عزيمتك في الدين يعني شغلكم في الدين هيزود عزيمتكم على المذاكره يعني انت لو كنت بتلقلق في المذاكره لما تشتغل في الدين وتشتغل في التربيه القلبيه وتشتغل في العباده وتشتغل في الدعوه هتيجي تمارس حاجه في الدنيا تلاقي نفسك راجل ليه؟ لانك اتعودت على المرجله في مدرسه الدين لانك اتربيت يبقى الساعة اللي انت بتسمع فيها الشريط دي ما تستقلش بثمرتها في حياتك هتسبب ليك الاستمرار ان شاء الله هتشحن قلبك هتنمي عندك العزيمة عايزين جدية واجتهاد يا جماعة عايزين جدية اللي بيشتغل في محل غير اللي بيشتغل في السفارة غير اللي بيشتغل مع رئيس الجمهورية غير اللي بيشتغل عند ربنا سبحان الله احنا بنشتغل مع الله يبقى لازم نكون رجالة مفيش لعب هنا عايزين اجتهاد عايزين مجاهدة سيدنا ابو ذر لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انك امرئ فيك جاهلية لما عمل موقف في اول البعثة الرسول قال له انت لسه فيك شوية لسه ما بقتش 100% من جوه لسه فيك حتة فضل ابو ذر يجاهد نفسه لغاية ما وصل ان الرسول علق على صدره وسام ايه ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء اصدق لهجة من ابي ذر اصدق الناس ايمانا يا سلام يعني اذا انت ممكن يكون فيك حاجة شوية كده ولكن هتفضل تجاهد هتوصل في الاخر ان قلبك هينضف تماما فعايزين مرجله يا جماعة عايزين مجاهدة عايزين مجاهدة في طريق في الطريق الى الله سبحانه وتعالى فالاسبوع ده ان شاء الله الحاجة اللي احنا هنركز فيها ما هياش حاجة اللي هيتوزع ورق ولا حاجة هقول لك هي ايه كل واحد يجاهد في شحن قلبه مسألة انك تسمع شريط في اليوم دي حاجة اساسية ما ينفعش انك تتنازل عنه حتى لو بعد عشر سنين اسمع شريط كل يوم في العبادات اسمع شريط عن الله عن الدار الاخرة اشتري استلف اسمع الكمبيوتر اتصرف هات من مكتبة المسجد اللي جنبك او مكتبة اي مسجد اتصرف ولكن لازم انك انت تجتهد في سماع الشرايط باذن الله ايه الحاجات التانية اللي بتشحن زور مستشفى زور ملجأ زور مقابر اعمل الاربع حاجات بتوع سيدنا ابو بكر تصوم وتروح تزور المقابر في, في تمشي ورا جنازه وتطلع صدقه وتزور مستشفى يبقى اليوم ده خلاص قلبك اتغسل فيه غسله محترمه غسله محترمه لو عملت كده مثلا مرتين الاسبوع ده او مره يبقى فعلا ايه يبقى انت كده بتتشحن يبقى ايه يا جماعه مش عايزين نغفل مساله الشحن دي ابدا على الاطلاق وهي دي الحاجه اللي ان شاء الله الفتره الجايه هنركز عليها التركيز الاساسي مساله الشحن بالنسبة لموضوع الصدقة الاسبوعية يعني يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله بقى هيبقى بقى يعني ايه جهد على اليتامى و و فالمرة الجاية ان شاء الله يعني هيبقى في شغل كبير ان شاء الله باذن الله فاحنا كل واحد يحوش الفلوس اللي كده ويطلعها الليلة على الفلوس اللي هيطلعها المرة الجاية للاسبوع الجاي ان شاء الله ولكن في مشروع جميل جدا عايزين نعمله مع بعض المشروع ده ثوابه عالي جدا دايما يجي في القرآن والسنة مع الجنة اول حديث الرسول اول ما دخل المدينة قال يا ايها الناس ايه افشوا السلام وايه الطعيم والطعام في الاخر تدخلوا الجنة بسلام على طول الطعام يبقى جنة على طول الرسول يقول ان في الجنة غرفة يرى ظاهرها بباطنها وباطنها لظاهرها لمين لمن اطعم الطعام يبقى دايما اطعام الطعام بيجي مع الجنة يبقى احنا يا جماعة المشروع بتاع الاسبوع ده مشروع اطعام الطعام ايه اطعام الطعام يعني لا اروح اودي اكل لل... للاسرة الفقيرة اشتري لها شوية رز على شوية لا لا لا لا اوديها فلوس لا ان انت تطبخ الاكل ده في بيتك او تطبخه في بيتك او انت تشتري الاكل ده جاهز وتروح تودي لهم الاكل جاهز طب ايه الفرق لا الفرق كبير الفرق في الثواب كبير المجهود اكبر يبقى الثواب اكبر وكلمة من نفس الاكل اللي انت اكلت منه وانت اللي خدمت الفقير بجهد اكبر من اي جهد تاني وكل من نفس اكلك خد بالك من النقطه دي عايزين الفقير ياكل من نفس الاكل اللي انت بتاكل منه حته مهمه قوي يا جماعه فمشروع اطعام الطعام ده هيبقى عبارة عن ايه ان شاء الله ان طبعا الاخوات او الاخوة اي واحد مننا بالذات طبعا الاخوات اكثر ناس هيقدروا يشاركوا فيه والاخ اللي متجوز والاخ اللي مش متجوز يا جماعة يعني ثلاثة اربعة يجمعوا مع بعض هيبقى المشروع عبارة عن ان يوم واحد في الاسبوع بس هتعرف طريق اسرة فقيرة مثلا هم اربع افراد او ثلاث افراد هتعرف طريقها هتتصل بالرقم الخيري هيوصلك باسرة فقيرة هتتفق يوم اثنين او خميس ايش معنى الاثنين او الخميس احنا قلنا بالمرة اثنين او خميس لان الاكل هتودوا لهم الظهر ان شاء الله الاثنين او الخميس لو بالمرة بتقايم على بالمرة رحت صليت جنازة يعني عملت الاربع حاجات بتوع سيدنا ابو بكر فالاثنين او الخميس الاثنين او الخميس هتحدد يوم منهم كل اسبوع هتودي بعدد افراد الاسرة دي وجبات ليها بعد الظهر على طول بحيث انك انت يعني مثلا تطبخي اكل زيادة ليهم او تطبخي اكلك وتتبرعي بيه والواحد يقضي اي حاجة زهدا لله يعني في اخ في السعودية كان بيعمل كده هو ومراته يوم في الاسبوع يطبخوا نفس الاكل يطلعوه لله وياكلوا هم جبنة وعيش عشان يذوقوا طعم الزهد والايثار على انفسهم يبقى اذا يا جماعة مشروع اطعام الطعام ده هنبدأ ان شاء الله باذن الله فيه اه تتصلوا بالرقم المجاني يوصلكم باسرة الاسرة ديت يصحح لها يوم في الاسبوع بس ثلاث او اربع او خمس وجبات بعدد افراد الاسره والاكل يبقى من نفس الاكل اللي انتوا بتاكلوه الكلام ده مفهوم ولا لا من نفس الاكل يعني كان في اخ افتكر زميلي زمان يعني في الكليه كان فقير جدا جدا فكان كل يوم يجي يقول لي امبارح طبخنا عدس امبارح طبخنا عدس امبارح طبخنا عدس فيعني صعبة يعني صعبة عليا جدا فجيت في مرة قلت له والله لا انت مروح معانا النهاردة احنا كل يوم بنعمل لحم لازم تروح يقول لي ابدا اقول له لا والله لا يمكن وهو المهم خدت وصفة روحنا البيت لقينا ايه فلا يبقى المشكلة مش من مش من والدتك بقى المشكلة كان امر الله قدرا مقدورا فالمقصد يا جماعة ان احنا عايزين نأكل الناس دي من الاكل اللي احنا بناكله يعني خمس وجبات كده تطبخي وتلفهم في اطباق فويل او في في حلة وتوديها لهم او وجبات من بره وتوديها لهم ولعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا بهذا الامر الجنة مشروع اطعام الطعام بالنسبة للمسابقة ان شاء الله مسابقة العمرة خمس عمر في الغالب ان شاء الله في الغالب هيبقى الاعلان عن النتيجة الجمعة القادمة باذن الله سبحانه وتعالى بس مش عايزين حد يزعل اصل يعني 400 500 ورقه هيكسب منهم خمسه فيعني ايه عايزين نروح معنويه يا جماعه ان شاء الله المسابقه اللي بعدها بقى اللي مش هيكسب فيه السنه الجايه ليه يا راجل يا طيب استبشر بالله خيرا سبحانه وتعالى إيه ان شاء الله باذن الله يا جماعه مشروع الفجر والقيام اللي احنا اعلنا عنه الاسبوع اللي فات اللي هو متبرعين يتصلوا عشان يصحوا الناس للفجر والقيام اتصل عدد كويس بفضل الله جدا ولكن برضه احنا عايزين انا انا هقدم في المشروع ده يعني انا هدي رقمي عشان يصحوني بس مش هقول لكم الساعه كام ف... فالمقصد يا جماعه ان كل المسجد المفروض هيدي رقمه فاحنا عايزين عدد اكبر من الاتصل ان شاء الله فالاسبوع ده كمان هنأجل تنفيذه هنأجل تنفيذه الاسبوع الجاي ان شاء الله الاسبوع ده عايزين كمان متبرعين يصحوا الناس للفجر الشباب اللي بيصلي بيصلوا طول الليل يذاكروا مثلا او اللي عندهم تليفون خط مفتوح او تليفون مباشر في البيت يتصلوا يتبرعوا بايقاظ الناس للقيام او للفجر بحيث ان كل المسجد فوق وتحت يبقى بيصلوا الفجر جماعه وبيلحق ولو حتى نص ساعه قيام ليل باذن الله الثواب ده ايه الثواب ده رهيب انت لو بتصحي خمسه بس يبقى خمس قيامات ليل في ميزانك غير قيامك انت لو بتصحي خمسة للفجر يبقى خمسة فجر في ميزانك والله يا جماعة ثواب هائل فمحدش يضيعها ابدا فكرنا ان ممكن الناس تخاف افرض بعت لك 20 واحد تصحيهم لا يا جماعة اللي يتصل الاسبوع ده يحدد يقول انا صح خمسة او عشرة او اي عدد حاجة من الثلاثة يا خمسة يا عشرة يا ايه يا اي عدد باذن الله سبحانه وتعالى اتمنى ان في عدد كبير يتصل عشان الموضوع يخلص المرة الجاية ان شاء الله باذن الله الليلة هنعمل ايه ما ننساش يا جماعة ان شاء الله الليلة ثلاث حاجات مش هنحددها بالوقت واقول لكم تناموا ونصحى نقوم ثلاث حاجات اعملهم في اي وقت انت عايزه الحاجة الاولانية مثبت القلوب الاسبوعية اللي هي بعد ما تروح تتوضا وتحاول تجيب ركعتين لا تحدث نفسك فيهم بشيء لعل الله يوجب ليك منهم الجنة باذن الله سبحانه وتعالى المسابقة الاسبوعية للقلب بعد الدرس كده انت خارج مثلا ممكن يكون بعضنا مشحون مثلا يخرج يصلي ممكن تيجي معاك الوقت ان شاء الله الحاجة الثانية قراءة مش جزء القرآن لا حزب بس ولكن بقلبك التدبر الحاجة الثالثة ساعة قيام ليل قبل الفجر ان شاء الله الثلاث حاجات دول نحاول ان احنا نعملهم هذه الليلة باذن الله سبحانه وتعالى اه اجمعين اه اه معلش انا معايا ست مصاحف عايز بس يعني بسرعة كده مين يا جماعة ينفذ الاربع حاجات بتوع سيدنا ابو بكر هذا الاسبوع يصوم يوم ويطلع صدقة وي... ويعود مريض ويمشي ورا جنازة الناس بدأت تنام في العبادة ولا ايه ايه ليه مش ضامن الجنازة ليه صلي الظهر هناك عند ال... طب خد يا حبيبي طيب مين يا جماعة ها مين يعمل ايه بقى المرة دي مين يعمل الاربعة دول تاني ها عايزين الناس تصحى شوية كده الناس بدأت تنام طب ماشي ايه لا لا مضمونة ان شاء الله طيب مين الاسبوع ده مرة واحدة بس مرة واحدة يعتكف في مسجد من الظهر للعشاء مرة واحدة بس يعملها مرة من الظهر للعشاء يقعد يذكر ربنا ويقرا القران يعني ده ربنا كده تعملها يا حاج طيب ماشي طيب مين يا جماعه الاسبوع ده يطلع 8000 جنيه لله ايه انا ما بهزرش 8000 جنيه لله قدامك سكه من اثنين يا تدور على 8000 جنيه وتطلعهم يا تروح المسجد يوم الجمعه الساعه 8 الصبح بس مين يطلع يبقى خربت لله بودنا بحوالي 7 8 او حتى 10000 جنيه مين يطلع 8000 جنيه لله الاسبوع ده لا احنا عايزين الناس اللي ورا بقى الاخ اللي بطاقيه بيضاء انت ايوه ايوه انت, انت اللي لسه رافع منضره مين يطلع 5000 ها الساعه 9 حبيب قلبي احنا عايزين الناس اللي, اللي ورا شويه انت طيب 5000 يلا ايه يا جماعه 5000 جنيه 8000 جنيه احنا عايزين يعني طيب عايزين حاجة بسيطة في الاخر بقى مين ياخد المصحف ده ايه يعمل ايه لا لا لا لا يختموا الاسبوع ده لا حبيب قلبي احنا عايزين الناس اللي ورا الجنب ده ما خدش حاجة الجنب ده ما خدش حاجة طب الاخ اللي بجلابيه بيضة ماشي أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم زكي قلوبنا اللهم أمر قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم ركب لنا في قلوبنا اللهم صب على قلوبنا الإيمان صبا صبا اللهم املأ قلوبنا نورا اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وفي دمنا نورا وفي جسدنا نورا نورا وفي شعرنا نورا ومن امامنا نورا ومن خلفنا نورا اللهم اجعل لنا نورا اللهم خشع لك سمعنا وابصارنا وجلودنا وعظمنا وعصبنا اللهم يا مولانا اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور اللهم زك انفسنا انت خير من زكاها اللهم زك انفسنا انت خير من زكاها اللهم زك انفسنا انت خير من زكاها إياها اللهم لا تحرمنا من قيام الليل بين يديك اللهم لا تحرمنا من قيام الليل بين يديك اللهم شرفنا بقيام الليل يسر لنا قيام الليل اعنا على قيام الليل مكن لنا في قيام الليل افتح على قلوبنا في قيام الليل اجعل قيام الليل احب الينا من الماء البارد على الطبق اجعل قيام الليل احب الينا من انفسنا ومن اهلينا ومن النوم يا رب يسر لنا قيام الليل ولا تحرمنا منه يا رب العالمين شرفنا به يا مولانا يا ارحم الراحمين رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اليك اواهين منيبين مخبتين اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا الا اليك ولا تجعل توكلنا الا عليك واملأ قلوبنا حبا لك وشوقا لك ورجاء في رحمتك واخباتا لك ويقينا وفي ثقة بك اصلح لنا قلوبنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب